السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي في الله يعني قصة تجعز جدا في البداية امرأة من الأنصار قبل ما النبي عليه الصلاة والسلام يهاجر المدينة وقبل ما يعرفوا الإسلام امرأة من نساء الأنصار وخلي اتجوزت وحملت وخلفت وفرحت بابنها وبدأ يكبر ومات بعد كده حملت تاني وابنها بدأ يكبر ومات بعد كده حملت تالت وابنها بدأ يكبر ومات كل ما تولد ت- يموت ابنها فبدأت فقالت طب اعمل ايه قالت لو ربنا رزقني عيل انا هوهبه لليهود يتهود ويبقى يهودي ويعبد ربنا مع اليهود بس ربنا يخليه يعيش فرزقت عيل عاش وهبته لليهود وكبر ابنها وبقى يهودي وبقى خلاص متهود وبيعبد على مله اليهود معاهم على ما هم عليه جه النبي عليه الصلاه والسلام المدينه هاجر النبي عليه الصلاه والسلام للمدينه وبدات تعرف ان اي حد على اي دين تاني ما دام الاسلام جه مات على الدين التاني ده يخلد في جهنم والعياذ بالله فبدات هتتجنن على ابنها بدات تدعوه للاسلام رفض تدعوه رفض وجات اللحظه الفارقه لحظه اجلاء بني النضير كان ابنها ده مع بني النضير يهود بني النضير لحظه اجلائهم قعدت تتوسل لابنها ان هو يقعد وان هو قال لا لا انا انا يهودي وهمشي مع اليهود ومش راجع البلد دي تاني فكانت هتتجنن ابنها هيروح جهنم تعمل ايه فبدات تكلم الانصار اعمل ايه ما كانش في حل غير قهر ابنها على الاسلام وان هي تقعده باي طريقه غصب عنه في نفس الفتره الزمنيه واحد من الصحابه برضه قبل ما النبي عليه الصلاه والسلام يجي المدينه اتنين من اولاده سافروا سافروا راحوا بقى الشام والبلاد اللي زي دي اتعلموا النصرانيه اتنصروا رجعوا عاشوا معاه على النصرانيه بس هم رجعوا بعد ما النبي عليه الصلاه والسلام كان جه وبعد ما هذا الرجل كان دخل الاسلام اسمه الحسين دخل الاسلام وعرف الاسلام فرجعوا فكان هيتجنن اولاده متنصرين اولاده هيموتوا على النصرانيه اولاده هيموتوا على غير الاسلام فهم فبدا يقهرهم على الاسلام ما عادوش طايقين قهر ابوهم ليهم راحوا يشتكوا للنبي عليه الصلاه والسلام هم اللي رفعوا القضية. عارفين ان النبي عليه السلام استاذ التسامح عليه الصلاه والسلام هو اللي علم البشريه التسامح فهم اللي راحوا للنبي عليه الصلاه والسلام يشتكوا ابوهم انه بيقهرهم على الاسلام فالنبي عليه الصلاه والسلام وهو بيتكلم معاهم قال له قال له يا رسول الله ايدخل بعض النار وانا انظر دول حته من قلبي يا رسول الله حته من قلبي ده الواحد حد حبيبه بيموت بيحس ان حته من قلبه تحت التراب مش قادر يستحمل الا ان يصبره الله حته من قلبي تدخل جهنم ازاي ايدخل بعضي النار وانا انظر الراجل بيصرخ قدام النبي عليه الصلاه والسلام كان متخيلين اهل المدينه في الوقت ده ان الحل مع الولدين اللي اتنصروا ان الحل مع الولد اللي ات- الشاب اللي اتهود وال- واللي زيهم في المجتمع المدني اللي قلدوا هذه المراه وبعتوا ولادهم لليهود عشان اولادهم يعيشوا زي ما كانوا معتقدين قبل بعثه النبي عليه الصلاه والسلام ان الحل هو القهر الحل هو اللي المسيحيه عملته مع اتباعها لما امبراطور الروماني ت- تنصر وقهر الناس بالنار بالحديد بالذبح بالفرم ب- على انهم يدخلوا في النصرانيه الحل زي ما حصل في الاندلس بعد كده لما النصارى حبوا يستردوا البرتغال واسبانيا بالذبح اولادهم اللي اتنصروا بالفرم بالاسلاك الشائكه يبزقوا لحمهم بالاسلاك الشائكه بس يرجعوا في الدين بتاعهم تاني كان متخيلين ان الحل ده وينزل جبريل من فوق سبع سماوات بهذه الايه اللي احنا هنتكلم عنها النهارده ينزل جبريل من فوق سبع سماوات بقول الله لا اكراه في الدين الله اكبر اي لا اكراه في جبر احد على دخول الدين حدش يدخل الدين بالجبر الاسلام لا يدخل فيه الا بالاقتناع الاسلام لا يدخل فيه الا بلغه الحوار والمناقشه والدعوه الى الله ما فيش سبيل قهر لتدخيل الناس في الدين وكانت شيء رهيب يا رسول الله يا رسول الله ابني هيروح مع اليهود اللي كانوا بيحاولوا يقتلوك يا رسول الله لا اكراه في الدين الكلمه حاسمه والايه حاسمه المعنى الاول للا اكراه في الدين اي لا اكراه في ادخال الناس الدين لا اكراه في حمل الناس على الدين سواء اللي بره الدين او اللي جوه الدين الدين مش بالاكراه الدين بالاقناع وبالدعوه الى الله سبحانه وتعالى ان احنا ندعو عشان غير المسلم يدخل في الاسلام ال ال وهو ده التاريخ بتاع الاسلام الاسلام دخل المدينه المنوره ازاي مصعب بن عمير لما راح له سعد بن معاذ عايز يقتله بيقول له اطلع بره سيد المدينه قال له الا تجلس فاسمع مني فان قبلت امرا والا كففنا عنك ما تكره احد سمع دخل في الاسلام المكه نفسها بعد فتح مكه النبي ما دخلش النا- اهل مكه في الاسلام بالقهر دخلهم بالحب وبالاقتناع هند بنت عتبه دخلت الاسلام لما شافت قيام الليل من الصحابه ليله فتح مكه قالت ما رايت الله عبد حق عبادته مثل ذلك اليوم هند بنت عتبه لما شافت نموذج بيمثل الدين لما دخلت في الاسلام اهل مكه اهل المدينه الفتوحات الاسلاميه الصحابه ما كانوش بيقهروا لحد بعد الفتوحات الاسلاميه على الدخول في الاسلام كانوا بيبنوا بيوتهم حوالين الناس بره الناس ويبداوا يتعاملوا مع الناس فالناس لما تشوفهم وتتعامل معاهم تبدا تدخل في الاسلام حتى انتشار الاسلام في القبائل العربيه ايام النبي عليه الصلاه والسلام الطفيل بن عمرو الدوسي اللي دخل الاسلام في دوس الطفيل لما جه جه ازاي جه قالوا له احذر ده في واحد اسمه محمد وساحر حط الكرسف في ودنه حط القطن في ودنه لحد ما بقى قال طب وانا يعني من رعبه من انه يسمع النبي عليه الصلاه والسلام فيسحره وبعد كده قال طب انا فين عقلي شال الكرسف سمع النبي دخل في الاسلام حتى الايام دي اللي بيدخلوا الاسلام في اوروبا وامريكا دول بيدخلوا ازاي بالاقتناع بالاقتناع اخويا الله يرحمه في امريكا لما كان في مستشفى المستشفيات بيتعالج فدعا الدكتور اللي بيعالجه للاسلام فبدا يقول له ايات الاخلاق في القران و... فيعني كان بيقول له الله يرحمه بيقول له الدكتور بيقول له يعني ال- الكلام ده ميك سنس الكلام ده يعني بيأثر فيا بيخلي جسمي اشعر الكلام ده يعني الكلام ده كلام ايه ف... يا- لا اكراه في الدين احنا سبيلنا لادخال الناس في الدين بالدعوه الى الله بالدعوه الى الله عشان كده سبحان الله العظيم هذه الآية لا إكراه في الدين جاية بعد آية الكرسي جاية بعد أعظم آية في كتاب الله فبعد آية الكرسي ربنا قال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ربنا سمى هنا الإسلام الرشد لأنه بيرشدك لكل خير وسمى الض- الب- أي الديان الأخرى الغي لأنها بتضيع اللي بيمشي وراها بتضيع له دنيته وآخرته والعياذ بالله لا إكراه في الدين ليه بعد آية الكرسي لأن خلاص ما دام الدين بالوضوح ده وبالجمال ده محدش يدخل الدين بالإيه بالقهر إنما فهموا الناس جمال الدين العظيم ده والناس تدخل بالاقتناع عشان كده برضو آية ال- لا إكراه في الدين جاية بعد صفحتين كلام عن الجهاد قصة طالوت وجالوت في سورة البقرة الجهاد بقى والقتال وكأن المعنى إن الجهاد مش عشان قهر الناس على الدين والإسلام لم ينتشر بالسيف الجهاد عشان الإسلام دعوة ماجدة تحميها دولة مجاهدة الجهاد عشان منع التشويه الإعلامي اللي بيحصل ضد الإسلام عشان منع الحكام الظلمة من الكفار إن هم يمنعوا الناس من الدخول في الاسلام قهريا الجهاد عشان تذليل العقبات امام اي انسان عايز يدخل في الدين لما يسمعه وليس لاجل قهر الناس على الدين فشفت الترابط الاعجازي بتاع الايه مع ما حولها ده المعنى الاولاني لا اكراه في الدين لا اكراه في حمل احد على الدين المعنى الثاني لا اكراه في الدين ده امر من ربنا ده القول الثاني المعنى الثاني ده يعني ده امر زي زي لا ريب فيه لا ريب فيه يعني ايه اوعوا تشكوا في القران وان هو طريق النجاح والسعاده في الدنيا وفي الاخره إيه زي لا انفصام لها لا انفصام لها برضو بعض المفسرين قالوا ده امر يعني ايه اوعى تنفصم عن الدين اوعى تسيبي اوعى تشك في دينك اوعى اوعى ما تثبتش اوعى تنتكسي اوعى تسيب طريق الالتزام لا انفصام لها اوعى تفصل عن دينك فهنا برضو لا اكراه في الدين يعني ايه الدين اللي انت هتعمله وانت كاره ده مش دين ربنا اللي بيقبل منه اللي بيقبل ان هو بيعمل بحب يعني تعامل مع ربنا بحب يعني انت لابسه حجاب مش قضيه ان هو فرض بس مش ده ربنا بيحبه احبه يا رب سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان حبيبتان الى الرحمن بتحبهم يا رب طب انا هقولهم يا رب الصلاه انك تصلي بحب مش بثقل على النفس ومش قادر والدين صعب والشريعه صعبه والتدين صعب لا لا لا, لا انك انت انه جاء مقبلا بقلبه على الله هي دي الكلمه اللي ربنا خلت قاتل الماء يتعمل له معجزات بعد موته ويتغير له جغرافيه الارض ومساحتها انه جاء مقبلا بقلب جايب قلبه مش جايب رجليه يبقى لا اكراه في الدين اعبدوا ربنا بحب لان الدين هو الحب عشان كده بقى نفهم هنا الترابط الخطير على القول ده ما بين لا اكراه في الدين وما بين ايه الكرسي ايه الكرسي بتقول لك مين هو ربنا الحي القيوم ال- ال- اللي وسع كرسي السماوات والارض فلما تعرفي انت بتعبدي مين لما تعرفي انت لابسه الحجاب لمين لما تعرف انت بتصلي لمين لما تعرف ده شريعه مين هنطبق تكاليف الدين بس بحب لان احنا عرفنا من هو المطاع ومن هو المعبود يبقى لا اكراه في الدين اعبدوا ربنا بحب جت بعد اما عرفنا من هو ربنا فمفتاح الدين كله هو معرفه الله سبحانه وتعالى وسماع الاسماء الحسنى و- ومعرفه الله سبحانه وتعالى عشان كده الحب هو اصل كل شيء حتى منه كلمه الحبه اللي هي اصل الشجره الحب هو اصل كل شيء ربنا اصطفى مريم لما انتبذت من اهلها مكانا شرقيا من حب ربنا ربنا اصطفى النبي عليه الصلاه والسلام لما طلع على الغار وساب الدنيا من حب ربنا وحب اليه الخلاء يعني بينه وبين ربنا الخلوه ربنا سبحانه وتعالى اول ما اصطفى سيدنا موسى قال له اني انا ربك وبعد كده قال له انني انا الله الله الالوهيه والحاكميه والشريعه اني انا ربك الاول حبني حبني الرحمن على العرش استوى الرحمن حب قبل على العرش استوى تعظيم بدايه حب بدايه الدين حب يبقى اعبدوا ربنا بحب صلوا بحب البسوا حجاب بحب اشتغلوا في الدعوه بحب ضحوا عشان الدين بحب قوموا الليل بحب يبقى ده المعنى الثاني المعنى الثالث لا اكراه في الدين ده خبر بقى كأن الله يقول أنا لم أضع في الدين لم أضع في الدين والله أعلم بمراده لم أضع في الدين أي شيء كريه لم أضع في الدين أي شيء صعب وده ترابط مذهل مع سورة البقرة كلها الآية دي في سورة البقرة سورة البقرة سورة الأحكام تغيير القبلة فرض الصيام فرض ال- الأحكام ال- ال- الشرعية والوصية وال... وحاجات كتير جدا والحرام والحلال في المطعم والمشرب وتحريم الخمر و- وسورة البقرة مليانة أحكام ومليانة فرض عبادات أكتر سورة في القرآن فيها فرائض وأحكام وتكاليف ففي وسط التكاليف دي ممكن واحد بقى يقول يا رب كل دي تكاليف لا لا إكراه في الدين ده كل ده كلام جميل مفيش في أي حاجة تكرهها النفس مفيش في اي حاجه تنفر منها النفس إيه اعرف الدين جميل قد ايه واعرف الدين عظيم قد ايه واعرفوا الدين جميل قد ايه معنى رهيب كان الطريق يا جماعه لتطبيق الدين هو فهم عظمه الدين ومعرفه ربنا وحب ربنا الطريق للدعوه الى الدين هو ان احنا نفهم الدين ونطبق الدين فالناس تقتنع مننا بالدين الايه دي غيرت حياة الإسلام الآية دي خلت المدينة المنورة من 1400 سنة عاملة زي أمريكا دلوقتي فيها يهود وفيها نصارى وفيها ناس كانوا لسه على الشرك مش راضيين يسلموا وفيها مسلمين وفيها متهودين خلت المدينة المنورة مجتمع متسامح تسامح مذهل تسامح مذهل في هذا الوقت من نزول الايه اللي هو زمن نزول غزوه بني النضير زمن غزوه بني النضير زمن نزول الايه ده يعني حوالي سنه 3 هجريه كده تزع هذه الآية بتثبت أن الإسلام لم ينتشر بالسيف وإنما الإسلام انتشر لما كان في نماذج ناجحة بتنشره الإسلام قضية ناجحة ولكن نحن محامين فشلة لو احنا قدرنا فعلا ان احنا نفهم الدين ساعتها نبقى محامين ناجحين عن هذه القضية العظيمة عشان كده الآية ده اهي الآية ديت بتقول لنا ان احنا لازم نفهم الدين وان الدين دين قوي مش محتاج قهر في الحمل عليه الدين الوحيد اللي ما فيش في تاريخه اي قهر في الحمل عليه النصارى عشان يخلوا الناس تتنصر قبل النبي عليه الصلاه والسلام ذبحوهم حرقوهم احياء عشان يرجعوا البرتغال نصرانيه تاني وال... وال... واسبانيا ده حرقوا الناس عملوا محاكم التفتيش اللي لحد دلوقتي تترعب من سماع سيرتها انما الاسلام عمره ما قهر حد على دخوله ابدا ابدا لحد ما الاندلس رجعت كان في ناس كتير جدا نصارى موجودين فيها ليه لانهم عمر ما قهروا حد على الاسلام ابدا لا اكراه في الدين بتقول ان الدين دين قوي مش محتاج قهر الضعيف هو اللي بيقهر الاب يدخل لابنه ذاكر ياض آه آه بابا طب انا بس بقول لك ذاكر بدل ما يقعد ويقنعه ويفهمه قيمه المذاكره لمستقبله وازاي ان هو يفهم مصلحته ويبدا يساعده هو مش عندوش حجه ذاكر ياض وخلاص فك- الضعيف هو اللي بيقهر انما القوي هو اللي بيلجا للغه الحوار والاقناع اللي احنا بنسميها الدعوه الى الله آية جبارة آية عظيمة آه، يعني بتقول لنا إن إحنا لازم نعبد ربنا بحب ولازم تتحجبي بحب ولازم تتدين بحب بحب اقبل الدين حب الدين حب الدين ولازم نفهم جمال الدين وعظمة الدين ولازم نشتغل في الدعوة لازم نطلب علم وإلا هندعو الناس للدين إزاي لأن إحنا بدل ما عادش عندنا غير الحجة والإقناع يبقى لازم ن- نفهم ديننا عشان نطبق ديننا زي ما هند بنت- بنت عتبة أسلمت لما لقت تطبيق الصحابة للدين طيب احم يا عم الشيخ عايز إيه احم احم عايز ايه يعني انت دلوقتي بتقول آه، كلام جميل قوي ولا اكراه في الدين طب امال ربنا بيقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ازاي هو ده مش معناه دخلوا الناس في الدين بالقتل وربنا قال تقاتلونهم او يسلمون ويعني يعني ايه بقى الكلام ده وحكم المرتد اللي بيدخل في الدين و... ولو جه حب يخرج مش في حريه عقيده واللي يحب ي- يخرج يخرج في اي وقت و... و... و... و... وفي حريه عقيده طب ما ده ضد لا اكراه في الدين اهو وحكم المرتد يعني انتوا ع- يعني ب- بتقولوا ان ده اجماع اصلا اجماع الائمه الاربعه اصلا حكم لقتل المرتد ومن بدل دينه فاقتلوه طب الكلام ده مش ضد لا اكراه في الدين بكره باذن الله سبحانه وتعالى المقطع القادم الجزء الثاني من شرح لا اكراه في الدين هنتكلم كلام باذن الله سبحانه وتعالى يبرز روعه الاسلام وعظمه الاسلام وعظمه احكام الاسلام وعظمه شريعه الاسلام وعظمه حدود الاسلام باذن الله ولكن في الجزء الثاني يعني الى ان نلتقي مره اخرى باذن الله عايزين بقى نعيش مع هذه الايات ونعيش مع القرآن ونتضلع من فهم القرآن ومن فهم أقوال المفسرين وأقوال السلف ومعاني القرآن بإذن الله سبحانه وتعالى عشان يبقى الأسانسير بتاعنا للوصول في الفردوس الأعلى اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا اللهم آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خير